أهلا بيكم في برنامج شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس بالتحديد في بشارة يوحنا والإصحاح العاشر والأعداد من 40 ل 42 وكمان في إصحاح 11 والأعداد من 1 ل 57 وإصحاح 12 والأعداد من 1 ل 9 راوي قصتنا النهاردة هو يوحنا أصغر تلاميذ المسيح واللي كان بيتسمى بيوحنا الحبيب يوحنا هيكلمنا عن محبة الله اللي ظهرت في شخص وتصرفات يسوع المسيح هيدينا نظرة من قرب عن شخص يسوع على الرغم من أن يسوع كان بيخدم الآلاف من المحتاجين ويديهم وقته واهتمامه إلا أن يوحنا بيوصف لينا قيادة يسوع وتعليمه ومحبته ورعايته ولطفه لمجموعة صغيرة اختارها علشان تتبعه اسمعوا معانا يوحنا وهو بيحكي لنا عن أحداث موت لعازر وإزاي قوموا يسوع من بين الأموات
كنا في أواخر الشتاء لما أخذنا يسوع بعيد عن أورشليم وعن تهديدات كهنة الهيكل مشينا في رحلة طويلة وصعبة من أورشليم لنهر الأردن جنب أريحة وهناك عملنا معسكر في مكان قريب من المكان اللي كان يوحنا المعمدان بيعمد ويبشر فيه لكن حتى في الحتة المقطوعة دي جت ناس كتير علشان يشوفوا الرب يسوع ويسمعوه
بعد إذنك لو سمحت ممكن تعديني أنا أنا لازم أشوف يسوع شكرا شكرا يسوع أهو يسوع يسوع يسوع مين؟ خير في ايه؟ حرام؟ عامل ايه؟ وايه اللي جابك هنا؟
أنا أنا جاي لك بالنيابة عن صحابي مريم ومرسى أخوهم لعازر عيان جدا وهم بعتوني علشان أقول لك وأطلب منك إنك تيجي معايا البيت عنيا بأقصى سرعة طول عمرك صاحب وفي يا حرام تيجي المسافة دي كلها عشان تساعد اصحابك تعال اقعد بس وارتاح أنا أنا فعلا تعبان جدا بس ما فيش وقت أنا لازم أخدك ونرجع حالا على بيت عنيا انا فعلا هروح بيت عنيا لكن دلوقتي تقعد وترتاح وتاكل لقمة وبعدين هنروح بيت عنيا مع بعض لكن في الوقت المناسب أيوة بس أنت كده ما فهمتنيش أنا بقول لك لعازر عيان جدا ده على وشك إنه يموت مفيش وقت نضيعه حرام انت مش بتصدق وتآمن بكل اللي بقوله واعمله طبعا يا رب ده أنا شفت بعينيا وأنت بتشفي سيدي من البرص لما طلبت منك إزاي ما أمنش بيك أنت هو المسيح ابن الله اسمع يا حرام مرض لعازر ده مش عشان يموته ده عشان يوضح مجد الرب دلوقتي اقعد وارتاح لو سمحت وهتشوف لعازر لما نرجع بيت عنيا لكن يا رب لو رجعت أكيد الخبر هيوصل للناس اللي حاولوا يقتلوك متهيألي مش من الأفضل إن إحنا نرجع هناك تاني لعازر نايم ولازم ارجع عشان اصحيه نايم طب لو كان نايم يبقى ده كويس نخليه مرتاح وأكيد هيروح ليه نسافر علشان نصحي لعازر مات لكن انا فرحان عشانكم اني ما كنتش هناك عشان تامنوا ان ليا سلطان على الموت
كده أنا اتأكدت إن يسوع عارف إن في خطة مترتبة له في أورشليم عشان كده مش عايز يرجع لهناك أنا خايف آه، أحسن يقتلوه بجد المرة دي يظهر ان عندك حق يا اندراوس لكن انا مستعد ان اروح معاه حتى لو فيها نهايتي
بالرغم من محاولات حرام انه يقنع يسوع انه يرجع لبيت عنيا بسرعه الا ان يسوع استنى يومين بحالهم قبل ما يرجع معاه واخيرا وفي اليوم الثالث بدينا نطلع في الطريق الصعب من نهر الأردن لبيت عنيا مشي يسوع قدامنا ومشينا وراه احنا التلاميذ ومعانا حرام وفي الطريق انضم لينا ناس كتير منهم المؤمنين الحقيقيين ومنهم اللي انضم لينا بس بدافع الفضول وطبعا في النص كان فيه الجواسيس اللي كانوا بينقلوا كل المعلومات اللي كانت الهيكل مر وقت طويل واحنا ماشيين ومحدش بيتكلم مع التاني بتهيألي كلنا كنا خايفين على يسوع وعلى نفسنا برضه ما دخلناش أريحة لكن عدينا من جنبها على نص النهار كنا وصلنا الفندق وكان في مجموعة من الجنود الرومان قريبين مننا بيرتاحوا وبيملوا مخازنهم من الميه
خلينا نريح هنا شوية في بير جنبكم اهو طلعوا منه مية واشربوا وارتاحوا وانا هرجع لكم بعد شوية
يوحنا حرام آه، ممكن آه، تيجي تساعدوني عاوزين نطلع شوية مية لأصحابنا اللي معانا أكيد كلهم عطشانين
أنا عاوز أرجع بيت عنيا بأقصى سرعة لكن بيني وبينك أنا ما صدقت لما خدنا الراحة دي هو يسوع بيمشي دايما بالسرعة دي بالعكس يسوع بيتحرك ببطء شديد لما بيبقى حواليه مرضى أو محتاجين ولكنه بيتحرك بمنتهى السرعة لما ما يكونش حواليه حد من المحتاجين أيوة بس النهاردة مفيش حد معانا فكرك يكون دخل الفندق علشان يتكلم مع حد مش بعيد هو يسوع كده بيعرف اللي محتاج له فين وإمتى وبيكون موجود في المكان والوقت المناسب يعني فكرك يكون كان عارف بموضوع لعازر ده قبل ما أنا أقول له أنا متأكد من كده يسوع هو ابن الله أكيد الله الآب خبره باللي هيحصل يعني فكرك مجيتي دي ما كانتش ليها لازمة مش عارف صعب اني اجاوبك على السؤال ده يا حرام لكني اتعلمت ان يسوع دايما بيحب يشاركنا في خدمته هو بيحب يشوفنا واحنا بنهتم وبنقدم محبة للناس قبل ما هو يجاوبهم على اللي هم طالبينه يسوع متوقع مننا إننا نساعد الناس بإننا نكلمهم عنه ونجيبهم له يسوع علمنا ان تعاطفنا مع الناس وحبهم بيقوي ايماننا
وبعد ما ادينا ميه لكل الناس علشان تشرب مالينا ميه لينا احنا كمان وقعدنا نرتاح وما فاتتش نص ساعة إلا وكان العساكر الرومان اللي كانوا قاعدين جنبنا ابتدوا ياخدوا بالهم مننا وفي نفس الوقت اللي كان يسوع فيه طالع من الفندق وجاي لينا لقينا ضابط روماني خارج من الناحية التانية من الفندق وكان ماشي بتركيز كبير كأنه جاي في مهمة رسمية لكن وقف وبصته اتغيرت ولما شاف الناس جاية ورا يسوع
ايه اللي بيحصل بالظبط هنا مين الرجاله دي
اتحول الغضب اللي كان باين في وش الضابط لفضول شديد وكأنه محول تركيزه من موظف الفندق لناحية يسوع ونسي الأمر اللي كان اداه لموظف الفندق
بتهيألي بتهيألي اني شفتك قبل كده انت يسوع الناصري فعلا هو انا آه.
وانت انا انا انا ضابط غيث انا شفتك في ريحه من فتره كان في زحمه وناس كتير حواليك لحد دلوقتي حتى وانت مسافر برضو في زحمه حواليك انت مسافر ها رايح فين بيت عنيا وبعدين هروح اورشليم عشان احتفل بعيد الفصح حسب عادتنا في الوقت ده من السنة عظيم آه باعتذار طبعا ده دي شغلتي كظابط اني اعرف سبب اي تجمع لعدد كبير من الناس وايه هدف اللي بيقودوهم وخصوصا القائد اللي بيشعل الحماسه والوفاء في نفوس اللي بيتبعوه احنا لازم نتكلم شويه ها؟
طبعا يسعدني اتكلم معاك لكن الطريق لسه طويل وصعب والوقت بيمر لو كان لازم نتكلم يبقى نتكلم واحنا في الطريق اه بس احنا الجنود الرومان بنتحرك بسرعه متعودين على المشي العسكريه لو كنت تقدر انت واللي معاك تمشوا بنفس سرعتنا يعني آه كده ممكن نتكلم طول اليوم يلا اجمع طابور يلا معتدل مرش
مريت بمواقف غريبة مع ناس كتير في فترة الثلاث سنين اللي قضيتها مع يسوع لكني ما شفتش أغرب من المجموعة دي وهي بتتحرك من الفندق كان في جنود رومان بلبس الحرب معاهم سيوف وخوذ ودروع وكان في وسطيهم رجالة يهود غلابة متواضعين وبيحبوا يسوع وال 12 اللي اختارهم يسوع من مهن مختلفه وفي نهاية المجموعة كان الجواسيس بتوع كهنة هيكل أورشليم بيحاولوا إنهم يلحقوا المجموعة كانوا وكأنهم بيطلعوا في الروح وفي آخر النهار كنا قريبين من بيت عنيا
يسوع اهو يسوع جه
اتملت شوارع بيت عنيا الضيقة بأصحاب وحبايب العازر اللي كانوا جايين علشان يعزوا فيه عدينا بالعافية ناحية بيت مريم ومرثى
يسوع يسوع عاملة إيه مرسى؟
تعبانة قوي يا يسوع بس انت اتأخرت قوي اخويا مات لو كنت هنا من بدري ما كانش اخويا مات كان زمانه لسه حي في وسطينا لعازر هيقوم يا مرسى هيقوم عارفة يا معلم عارفة انه هيقوم في اليوم الاخير أنا هو القيامة والحياة اللي يآمن بيا حتى لو مات هيحيا أنت بتصدقي كده يا مرسى؟
ايوه يا رب انت المسيح ابن الله انا عارفه ان كل اللي بتطلبه من الاب بيديهولك عن اذنك اقول لمريم انك هنا
معلش تعبناك وخليناك تيجي لحد هنا بس لو كنت هنا ساعتها ما كانش العذر مات مريم ما تعرفيش قد ايه حزنك الايام اللي فاتت مأثر فيا انا عارف انت قد ايه بتحبي لعازر انتوا دفنتوه فين انا انا ممكن اوريك مكان هو جنبنا هنا اهو هو ده قبره بطرس يوحنا ارفعوا الحجر اللي على باب القبر لكن يا يسوع آه، العذر مات من اربع ايام هتخرج ريحه فظيعه لو شلنا الحجر ارفعوا الحجر علشان تشوفوا بعينيكوا مجد الله أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي لعازر اطلع من قبرك
كان كل الناس كاتمة نفسها كله كان واقف مستني يشوف ايه اللي هيحصل وبعدين شفنا حركة ابتدت تحصل في الكهف اللي فيه العازر اللي كان بيحارب مع الكفن اللي مربوط فيه وهو بيحاول انه يقف على رجله وفجأة لقينا العازر واقف على رجله على باب القبر
لعازر ايه ده مش ممكن لعازر اشكرك يا رب اشكرك يا رب انا مصدقه فيك اشكرك يا رب يا يسوع انا بشكرك فكوه فكوه من كفنه وخلوه يتحرك لعازر تعال يا لعازر ادي المجد لله
اتحركت أنا وأندراوس وتوما وبطرس ننفذ أوامر يسوع ونشيل الكفن من على لعازر وجه الضابط الروماني وواحد من رجالته كمان علشان يساعدونا وطبعا في ستات أغمى عليهم من المنظر وناس جريت من الخوف وناس قعدت تصرخ وتهيص لما شافوا اللي حصل لكن مرسى ومريم اتسمروا مكانهم وقعدوا ماسكين في يسوع وهم شايفين أخوهم حبيبهم وهو طالع من القبر وبسرعة انتشر خبر إقامة لعازر من الموت وابتدت الناس اللي جاية تسمع ليسوع وتشوف لعازر تزيد يوم عن التاني لحد ما اتملت بتعانية عن آخرها بالناس قام الناس كتير من اللي كانوا سمعوا بس عن يسوع لكنهم ما شافوهوش إن هو ابن الله لما شافوا المعجزة دي بس لكن في ناس تانية رفضوا إنهم يأمنوا بيه وانقلبوا عليه بغضب وأنا سمعت بنفسي وأنا ماشي بين الناس مجموعة بتتآمر إنه تقتل يسوع مش بس لوحده لكن كمان لعازر معاه أندراوس أنا عاوزك في كلمة أنت وتوما خير في ايه
كنت ماشي وسط الناس النهاردة وفي مجموعة منهم شكلهم كده معرفونيش لأنهم سمعتهم بيتكلموا ويخططوا علشان يقتلوا يسوع ولعازر معاه انا متهيألي اني شفت المجموعه من الحراس بتوع الهيكل اللي شفتهم في اورشليم اخر مره كنت شايفهم وسط الناس لما يسوع كان واقف بيتكلم مع شويه رجاله عند بيت سمعان كان باين على وشهم الغضب من الزحمه اللي حوالين يسوع
متهيألي ان احنا لازم نبلغ يسوع في اسرع وقت يا رب من شوية كده سمعت مجموعة بيعملوا مؤامرة عشان يقتلوك انت ولعازر متهيألي انهم هيستنوا لحد وقت متأخر لما الناس اللي معانا تروح أنا متأكد إنهم عارفين إن إحنا بنبات في الجنينة اللي ورا بيت لعازر المجموعة اللي شفتها حوالي عشرين راجل على الأقل كمان أنا شفت مجموعة تانية نظراتها كده غريبة وسط الناس متهيألي برضو إنهم معاهم شكرا لاهتمامكم وتعبكم أنا عارف خطتكم لكن ما تخافوش أنا وقتي لسه ما جاش
بعد الكلام ده بليلتين وقرب نص الليل صحانا يسوع كلنا والعازر كمان ومشينا في هدوء لمنطقة مهجورة في الشمال قرب مدينة إفرايم وقعدنا هناك حوالي ثلاث أسابيع بعيد عن الناس لأول مرة في الثلاث سنين اللي كنا فيها مع الرب يسوع كان يسوع بيقضي معظم وقته في الصلاة كان بيقعد لوحده كل يوم يكلم أبوه السماوي رجعنا البيت عانية قبل الفصح بست أيام كانت البلد فاضية تحس إنها بلد مهجورة وما كانش فيها غير سكانها الأصليين تعانا سمعان اللي كان يسوع شافاه من البرص على العشاء في بيته عشان يكرم يسوع
ممكن ممكن تسمعوني من فضلكم ممكن تسمعوني من فضلكم اهلا بيكم في بيتي طبعا من ثلاث شهور ما كنتش اقدر اقول الكلمه دي انا كان عندي البرص كنت مطرود ومنبوذ ومكروه نجس ما اقدرش اقرب من اللي بحبهم لحد ما واحد صاحبي حرام جاب جاب يسوع للكهف اللي كنت مرمي فيه ما اقدرش اقول كنت ساكن فيه يسوع شفاني انا مش لاقي الكلام اللي بيعبر عن شكري وتقديري ليسوع و- وصاحبي حرام رب يسوع انا مديون لك بحياتي يمكن في ناس تشك في القوه القوه اللي انت بتشفي بيها الناس وتقوم الاموات لكن انا عارف انا عارف انك انت ابن الله ومخلصي
أنا بحبك يا ربي ايه اللي بتعمله مريم ده دي بتغسل رجلين يسوع بالحتة انا ما شميتش ريحه بالجمال ده قبل كده ايه اللي بتعمليه ده يا مريم العطر اللي في ازازه المرمر دي غالي قوي كان الاحسن ان احنا نبيعه ده تمنه يساوي شغل واحد سنه بحالها على الاقل كنا ممكن ناخد الفلوس دي ونأكل بيها فقرا كتير سيبوها انتوا بتضايقوها ليه هي عملت الصح لأن الفقراء عندكم كل وقت وأي وقت ينفع تعملوا فيهم خير لو تحبوا أما أنا فمش معاكم كل وقت هي عملت اللي عندها هي سبقت ودهنت جسمي بالعطر لتكفيني الحق أقول لكم في أي وقت هيكرز بالإنجيل في كل العالم هيتكتب وهيتعرف اللي عملته مريم تذكار ليها
عبرت مريم عن حبها ووفائها ليسوع بطريقة غالية الثمن لما كسرت وعاء المرمر كان يهوذا عنده حق في حاجة واحدة كان العطر اللي كبته مريم على رجل يسوع اسمه ناردين وكان فعلا غالي الثمن وفي تقاليدنا كانت البنات بيحتفظوا بالناردين ده كحاجة يأمنوا بيه مستقبلهم أو كمهر لما يتجوزوا لكن مريم ادت ليسوع كل اللي تملكه لكن لما يسوع جاب سيرة تكفينه سكت كل اللي في البيت كان كتير بيتكلمنا عن انه هيتعذب ويموت لكن نطقه لكلمة الكفن وريحة الطيب مالية المكان ومالية هدومنا خلانا نحس ان وقته قرب وما بقاش عندنا اللي نقوله او نتكلم فيه بعد ما خلصنا العشاء
بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية أمامك وبكسر كل طيبة عند رجليك ما بقاش في حياتي غالي قدامك
بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية أمامك وبكسر كل طيب عند رجليك ما بقاش في حياتي غالي قدامك بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق بختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق
تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق اختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق
برجع عن كل إله عبدته معاك وأعلن سلطانك على قلبي لوحدك روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك برجع عن كل إله عبدته معاك وأعلن سلطانك على قلبي لوحدك على قلبي لوحدك روحك يشفي ارتدادي قدسني ويعود يصنعني لا يحمل مجدك اختار انت شايف انت الحياة وانت هو الطريق مختارك تكون الاول وقبل اي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق
ادتنا قصة النهاردة فكرة أوضح عن شخصية وصفات يسوع لاحظتوا قد إيه كان صبور مع الخادم اللي كان بيلح ويطلب إن يسوع يتحرك فورا لاحظتوا قد إيه كان رحيم مع كل اللي احتاجوا شفا إزاي كان مركز على هدفه حتى لما كانت بتظهر معوقات إزاي قبل الثقافة والعادات المختلفة للجنود الرومان إزاي كان وافي لأصحابه إزاي كان هادي وسط تهديدات أعدائه ازاي تعاطف مع الحزانه ازاي كان قوي في اقامه الموتى ازاي كان حنون محب ومقدر لاهميه هديه مريم لو ما كانش عندك صديق زي يسوع هو عاوز النهارده يبقى صديق ليك كمان مستعد انه يعلمك انك تبقى زيه لو عاوز تقرب منه كصديق شخصي ليك هو بابه مفتوح للكل اعترف له انك خاطي وإن مفيش فيك شيء صالح واقبل محبة ربنا ليك النهاردة إنه دفع تمن الصداقة دي بدم ابنه على الصليب إنه دفع تمن كل خطاياك قرب منه وابعد عن كل خطية قديمة ممكن تبعدك عنه خلي كل إيمانك وثقتك فيه هو الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية لقائنا مع ظابط ظابط قابل الملك انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان